أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد طمنوني كيف حال القلوب الآن مع الله هل صارت أقرب هل صارت موصولة طب حتى المعاني بدأنا ندقها ونستشعرها في حياتنا يا ترى استشعرنا حلاوة الفتوحات ولما عشنا مع اسم الله الفتاح والسلف قالوا لنا تفقدوا الحلاوة في ثلاثة في القرآن وفي الصلاة وحال الذكر فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق ولما عشنا مع اسم الله الشكور يا ترى دلوقتي عايشين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي عايشين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك المعاني دي لا ينبغي أن يخلو الإنسان عنها دايما نذكر بعضينا بيها لأنه في الزمن المادي الصعب اللي احنا عايشينه بقت القلوب قاسية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم النهاردة المعنى المعنى حمرة الخجل معنى فعلا هيخلي كل واحد مننا يستشعر قد ايه الواحد ما يعرفش يرفع راسه خجلا وحياء من الله تبارك وتعالى تخيلوا زي ما كنا بنقول تخيل انه يشكرك تخيل انه يستحي منك تخيل ربنا ربنا يستحي من العبد إن الله حيي كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني إن الله حيي كريم يستحي إذا سأله العبد أن يرد يده صفرا خائبة ربنا يستحي إن أنت ترفع إيديك وما يدكش أي حاجة عشان كده الدعاء الدعاء إذا كان مستوفي للشروط ما كانش الإنسان مطعمه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ما يكونش الإنسان بيدعو دعاء أصلا مما لا يجوز أن يدعو به اللي بيسموه الاعتداء في الدعاء ما يدعيش بحاجة ما ينفعش يدعي بيها محالة عقلا أو شرعا ما ينفعش يقول يا رب دخل إبليس الجنة مثلا ولا يقول له يا رب أنا عايز أعيش في الدنيا مثلا مليون سنة اللي هي الأمور المستحيلة عقلا أو شرعا الأشياء من هذا القبيل لو الإنسان بيدعي وهو مش واخد الأسباب بيبقى اسمه اعتداء في الدعاء فعشان كده لو انه الإنسان واخد بأسباب الدعاء الدعاء ما بيتردش يا إما يكفر الله عنك به سيئات يا إما يدخله لك يوم القيامة يا إما يعجل لك به فبالتالي يستحي أن يرد يدك صفرا خائبة طب وإحنا لا نستحي منه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وقال لنا بالتبع استحيوا من الله حق الحياء الصحابة كان عندهم فقالوا إن كنا لا نستحي يعني بنجتهد يا رسول الله إن احنا نبقى مستحيين من ربنا سبحانه وتعالى قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا يبقى حافظ عقله لا ياخد مسكر حسي ولا معنوي ما بيدخلش دماغه كلام لا يحبه الله ولا بيسمع للكذابين من الإعلاميين ومن الكلام اللي ربنا قال انه فتنة ما بعدها فتنة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت سماع الكذب ده فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى ما بياكلش إلا من حلال رغم صعوبة الحلال لكن بيجتهد إن لقمته تبقى حلال رغم إن الحرام كتير ومغري قوي ورغم إن الفتنة أشد الفتنة في المال لكن بيجاهد في طلب الحلال وده من أعظم الجهاد الجهاد في طلب الحلال فليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى يفتكر ان كلنا على موعد مع اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين الموت فليذكر الموت وما بعده فليذكر سكرات الموت وليذكر القبر وحشته وظلمته وليذكر يوم المعاد اليوم اللي هيبقى مقداره خمسين ألف سنة فليحفظ هذه الأمور الثلاث ساعتها تبقى تستحي من الله حق الحياء النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحياء كتير وقال لنا مثلا أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ها أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شوف من دون الشعب يقول لك بس خد بالك قوي بقى يعني أعلى حاجة طبعا التوحيد واقل حاجه ان شاء الله عمل الخير البسيط ان انت تشيل ها غصن شجره مرمي حاجه واقعه في الطريق يتعثر فيها الناس دي اقل حاجه اماطه الاذى عن الطريق ويقول والايمان والحياء شعبه من شعب الايمان وقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة يعني الأنبياء كانوا بيقولوا الكلام ده كتير وكان من سنن الأنبياء والمرسلين إنه يذكروا قومهم بالمعنى ده اللي هو إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم دخل لقى الصحابيين بيكلموا بعض فواحد بيلوم واحد بيقول له إنك لا تستحي إيه يا عم أنت أنت ضعيف كده ليه أنت بتتكسف ها كأنه بيقول له كده إنك لا تستحي قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير فإن الحياء لا يأتي إلا بخير العلماء قالوا لنا انه الحياء على انواع وعلى اقسام ابن القيم قسمها لنا الى عشر حاجات قال ايه قال في حياء السبب فيه الجناية يعني الواحد بيبقى مستحي من غلطاته ومن إجرامه من ذنوبه من معاصيه كما يؤثر أن آدم لما كان منه ما كان فر في الجنة هاربا قعد يجري في الجنة وهو أنا أعمل كده أنا أكل من التفاح اللي ربنا نهاني أن أكل من الشجرة دي فقال الله له يا آدم أفرارا مني فقال آدم بل حياء منك يا رب فده اسمه حياء الجناية الثاني الحياء التقصير زي الملائكة اللي تحت العرش اللي هيرفعوا راسهم يوم القيامة وهيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك احنا برضو قصرنا في حقك يا رب الحياء الثالث قالوا حياء الكرم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرسه وضيف الناس فالناس قعدت وتقلت قوي وما مشيوش ودليلة العرس فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم الدين في سورة الأحزاب ويقول لهم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ربنا لا يستحيي من الحق لأنه عدل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لا يستحي عن ذلك مع إنه الحيي سبحانه فالحياء الثالث حياء الكرم حياء الرابع قالوا حياء الحشمة زي ما سيدنا علي وهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مكسوف يسأله في مسألة من المسائل يعني اللي يعف فيها اللسان اللي هي حكم المزي فقال كنت رجلا مزاء فاتكسفت لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني فبعت واحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده حكمه ده الانسان يعمل فيه ايه لو بيحصل منه انه ينزل منه هذا المزي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انه فيه الوضوء ويطهر مكانه وليس عليه فيه الغسل ده اسمه حياء الحشمة الحياء الخامس قالوا حياء الاستحقار هنا بقى أنا حاسس إن أنا أحقر بكتير من إن أنا أسأل السؤال ده يعني أنا أحقر بكتير من إن أنا أقول يا رب اديني كذا أنا مين عشان ربنا يديني كده زي مين زي السيدة عائشة في حادثة الإفك كانت بتقول وأنا أحقر في نفسي انا حاسه ان انا مش استاهل قوي ان ربنا ينزل قران على النبي صلى الله عليه وسلم يتلى الى يوم الدين في شان براءتي كل اللي كنت عشمانه فيه ان النبي يشوف رؤيه ورؤيه الانبياء حق يشوف رؤيه فيها براءتي فده اسمه حياء الاستحقار الامر السادس قالوا حياء المحبه قالوا المحبه سلطان الحب سلطان زي ما بيقولوا فبالتالي ممكن تلاقيه ملك من الملوك ويبقى مكسوف قوي في التعامل مع حبيبته ممكن يبقى كذا ومع اللي بيحبها يكون ذليلا وربما يستحي من بعض الأمور في التعامل معها قالوا الحياء السابع حياء العبودية لله تبارك وتعالى انه انا عبد وانت رب فكيف لي ان اسال وانت انت وانا انا عشان كده بيقولوا انك عايز تحس بالمعنى ده معنى الحياء استشعر المقام ده يقولوا ايه مطالعه الجنايه انا بطلع ذنوب ومشاهده المنه وربنا بينزل نعم فلو الانسان عاش الاحساس ده يا نهار يعني انا بعمل كده تخيل مثلا واحد قاعد بيعمل ذنوب واحد قاعد بيخش على مواقع سيئه ولا بيعمل كذا وبعدين يبص يلاقي تليفون علاوه يا نهار ابيض يعني انا بعمل ذنوب وانت يا رب لا تعاقبني ولا تحرمني فيستشعر هنا الحياء قالوا الحياء كمان حياء الشرف والعزه انه لو انه الانسان يستشعر ان شرفه كده مش انا اللي ادي حاجه زي كده انه المفروض افضل من كده بكتير وحياء المرء من نفسه عايزين نستشعر انه درس الحياء ده ونبقى عباد الله الحيي رقم واحد يا اختي الا تستحي ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليكي ويلاقيكي على حال لا يحبه عشان كده لو انك أمة الحيي هتبقي عارفة إنك مش محتاجة يتقالك أنت لازم تلبسي حجاب وإن الحجاب فرض مش محتاجة لأنه أنت عارفة يعني إيه إنك أمة الحيي لو إحنا فعلا عباد الحيي مش هتحتاج إن حد يذكرك ويقول لك إنه التوبة حاجتين توبة إنابة باعثها الخوف وتوبة استجابة باعثها الحياء من ربنا سبحانه وتعالى لو استحيينا حق الحياء نفهم درس مهم انه الحياء في موضع عدم الحياء عجز ما ينفعش انك تيجي تقول لي انا بستحي ان انا اسال في العلم فهذا لا يصح لو انت فعلا فاهم المعنى ده هتبقى على حال زي ما السيدة عائشة قالت على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وعايز ألمس القلب بقى بأثر جميل سهل بن عبد الله التستري بيقوله بيقول ايه ما من يوم الا والجليل ينادي عبدي ما انصفتني اذكرك وتنساني وادعوك الي وتذهب الى غيري واذهب عنك البلايا وانت معتكف على الخطايا يا ابن ادم ما تقول غدا اذا لقيتني اللهم صلنا ولا تقطعنا واعطنا ولا تحرمنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Thank you.